بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد قبل أن نتحدث آه، عن فتح الأهواز آه، هناك حدثان حدثا كان في عام 17 هجرية آه، الحدث الأول حسب التسلسل التاريخي يعني طاعون عمواس طاعون عمواس والحدث الثاني عملية تسمى في التاريخ عملية طاووس طاووس بعدها على طول يبقى فتح الأهواز آه، طاعون عمواس ده بسرعة جدا كان انتشر الطاعون في أرض الشام ووصل إلى مصر والعراق والبصرة واستقر بالشام بقى ثم ارتفع عن سطح البلاد خلاص انتهى الطاعون من بقية البلاد مصر والعراق والبصرة واستقر بالشام الحقيقة أن في كثير جدا من المسلمين آه، ماتوا بهذا المرض اللي هو الطاعون منهم مثلا سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه آه، معاذ بن جبل يزيد بن ابي سفيان الحارث بن هشام سهيل بن عمرو وكان في كثير من ابناء سيدنا خالد بن الوليد آه، طبعا برضه دول ما يتزعلش عليهم لان آه، آه، صاحب البطن شهيد آه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ال- ما تعدون الشهداء فيكم قالوا اللي بيموت في معركه في سبيل الله بقى شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شهداء امتي قليل الغريق شهيد والمبطون شهيد اللي هو ده اهو بالطاعون اهو وصاحب الردم شهيد والنفساء برضه شهيدا يعني اللي اللي مات غريق شهيد واللي مب- مبطون بداء البطن ده اللي هو الطاعون ده شهيد وصاحب الردم اللي وقع عليه حاجه شهيد والنفساء اللي بتولد وماتت وهي بتولد بتبقى برضه شهيد آه، رضي الله عنهم جميعا وارضاهم الحقيقه من خيره الناس ابو عبيده بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن ابي سفيان وحارثه بن هشام وسهيل بن عمرو آه، لكن الحمد لله ماتوا شهداء ولو انهم ما ماتوش في المعركه لكن ماتوا بالشهاده انما الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم من سال الله تعالى الشهاده بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. ده الامر الاول اللي هو طاعون عموان. آه، اما عن عمليه طاووس اللي سبقت فتح الاهواز آه، لها قصه كان سيدنا العلاء بن الحضرمي آه، كان عينه سيدنا عمر بن الخطاب على البحرين والبحرين دي زي ما انت شايف هنا اهو ناحيه الخليج العربي آه، لكن كان سيدنا عمر بن الخطاب نهى سيدنا العلاء بن الحضرمي عن الحرب في البحر يعني الحرب المائية دي لا ليه لأن ما كانش المسلمون عندهم أدوات العمل في البحر دي ولا اتدربوا على القتال البحري لأنهم بيئة صحراوية ما عندهمش أنهار ولا كلام يتعلموا فيه السباحة لكن للأسف سيدنا العلاء بن الحضرمي خالف أوامر سيدنا عمر بن الخطاب هو بقى شاف انتصارات المسلمين في ما شاء الله في في فارس وشغالين بقى والقطاعات كلها شغالة ف آه، قال لك من عندي كده ابتدي اشتغل انا بقى لوحدي كده فعمل ايه؟ البحرين دي كانت لغاية عهد قريب جدا تحت النفوذ الفارسي فطلب سيدنا العلاء بن الحضرمي من أهل البحرين التطوع عن طريق البحر مخالفا بذلك أوامر سيدنا عمر بن الخطاب يلا يا اخوانا عشان عايزين إيه نطلع عن طريق البحر ونعمل فتوحات إحنا كمان نكمل يعني الفتوحات تجمع الناس فقسمهم سيدنا آه، العلاء بن الحضرمي عبارة عن ثلاث كتائب الكتيبة الأولى مع أخ اسمه الجارود ابن المعلى الجارود ابن المعلى الكتيبة الثانية السوار ابن همام السوار ابن همام الكتيبة الثالثة خليد ابن منذر ابن ساوى خليد ابن منذر ابن ساوى آه ركبوا الثلاثة دول البحر طبعا بدون إذن عمر وعبر بيهم سيدنا العلاء ابن الحضرمي الخليج العربي لغاية ما هبط على الشاطئ الفارسي تجاه الصخر هتفتح بعد كده دي الفرس لما شافوا المسلمين جايين بالقيادات الثلاثة دول الجارود بن المعلى والسوار بن همام وخليد بن منذر بن ساوى واميرهم العلاء بن الحضرمي جمع الفرس جيش كبير جدا بيقوده واحد فارسي بيقوده واحد فارسي اسمه هربل هربل عمل ايه هربل حال بين المسلمين وبين السفن حال بين المسلمين يعني حاصر المسلمين باسلوبنا زنق المسلمين في مكان يسمى طاوس طاوس ولذلك تسمى عملية طاوس آه حال بين المسلمين وبين السفن بتاعتهم فاتزنق المسلمون يعملوا ايه قام سيدنا خليد ابن المنذر ابن ساوى ده قام خطيبا في المسلمين ثم بدأت المعركة آه مع الفرس بقيادة هربل استشهد في هذه المعركة الجارود بن المعلى والسوار السوار بن همام الجارود بن المعلى والسوار ابن همام وابنه كمان اسمه عبد الله صحيح انزل المسلمون بالفرس خسائر فادحه وعملوا فيهم مقتله كبيره جدا جدا جدا لكن طب النتيجه ايه؟ ما دلوقتي ما عندكش سفن ترجع بيها اهو خلاص مفيش سفن دلوقتي يبقى هيعملوا ايه بقى؟ مش هنقدر نرجع عن طريق البحر اتزنقنا طب اقرب منطقة اسلامية لنا هنا ايه البصرة بس علشان نروحها لازم هنروحها على البر يعني على رجلينا ما عندناش سفن نركبها لما شاف الفرس الموقف ده وعلموا في زنقة المسلمين فأهل الصخر دول راحوا معينين قائد عليهم اسمه شهرك شهرك على طول جمعهم على ان هم يحصروا المسلمين وفعلا استطاع اهل الصخر بقيادة شهرك انهم يحصروا المسلمين لما بلغ سيدنا عمر بن الخطاب ايه اللي عمله العلاء بن الحضرمي عزلوا طبعا على طول لانه خالف الاوامر ايوه بس مش دي المشكله دلوقتي المشكله ان احنا ننقذ الجيش الاسلامي اللي محصور ده آه وطبعا لازم يجي بقى قائد ثاني ينقذ الجيش المحاصر ده امر عمر بن الخطاب سيدنا عتبه ابن غزوان سيدنا عتبه ابن غزوان احنا هنقول دلوقتي بعد ما نخلص بس عمليه طاووس دي موضوع عتبه بن غزوان في البصره وفي القبله هنقول دلوقتي امر سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عتبه ابن غزوان انه بسرعه بسرعة ياخد عدد من المسلمين ويروح ينقذ إخواننا المحصورين المحصورين هناك اللي الفرس محصرينهم بقيادة شهرك ده اللي موجود معاهم سيدنا خليد بن منذر بن ساوى خاصة إن إمدادات من الفرس بدأت تتجمع يعني أهل الصخر مش لوحدهم دلوقتي ده عمال يجي لهم بقى ناس تاني من الفرس فرصة بقى يطلعوا همهم في الجيش المحصور ده آه عرض سيدنا عتبة بن غزوان الأمر فتطوع له كثير من المسلمين كان منهم بقى الحمد لله اللي تطوع معاه سيدنا عاصم بن عمرو التميمي سيدنا عرفجه بن هرسمة البارسي حذيفة بن محصن الغلفاني خرجوا عددهم كان كلهم 12000 12000 ال 12000 بقى راكبين على البغال ليه؟ لأن الطريق جبلي لا يصلح فيه الخيل الخيل ما ينفعش تمشي في الطريق الجبلي دي طب وجبنا البغال دي منين؟ لا معانا بغال كتير جدا جدا من الفرس ما كل المعارك دي وكل الفتوحات دي مش بتخش تاخد اللي جوه فمعانا 12000 آه، بغل ما فيش اي مشكله خرج المسلمون ال 12000 دول وعين سيدنا عتبه بن غزوان عليهم آه، اخ اسمه ابو صبره ابن ابي رهم ابو صبره ابن ابي رهم ال ال 12000 على البغال دول سلكوا الطريق الساحلي لغايه ما تقابلوا الحمد لله من فضل الله مع غليل ابن المنذر ابن ساوى قابلوه الحمد لله هناك وهو متحاصر ف آه، كان يدوب امدادات من الفرس بدات توصل الى شهرك التحم المسلمون مع الفرس وانتصر المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى عليهم على شهرك قائد الفرس اللي حاصر الاخوه دول وبعد الانتصار ذهب المسلمون جميعا اللي كانوا مع عتبه بن غزوان بقياده ابو صبره بن ابي روح واللي كانوا مزنوقين مع سيدنا خليد بن منذر بن سوى بعد ما استشهد البارود بن المعلى والسوار بن همام راحوا كلهم الى الايه؟ الى البصره والحمد لله رب العالمين ربنا من فضله علينا آه، انقذ ال- المسلمون من عمليه طاووس دي. آه، طبعا غلطان فيها دي غلطان فيها العلاء بن الحضرمي عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب عمل له جزء جميل جدا هو كان يعني في يظهر حاجه بينه وبين سيدنا سعد بن ابي وقاص فلما سيدنا عمر بن الخطاب عزل علاء بن الحضرمي خلاه يشتغل تحت امرة سيدنا سعد عشان هو عارف ان هو يعني في حاجه بينه وبين سيدنا سعد وما بيحبش يشتغل مع سيدنا سعد فعاقبوا بهذا الامر. آه، بعد ما الحمد لله تم فك حصار المسلمين من فضل الله عز وجل آه، بتاع شهرك الفرس ده وتوجهوا الى البصره استاذن سيدنا عتبه بن غزوان سيدنا عمر بن الخطاب في انه يحج فاذن له وبعد ما حج بقى سيدنا عتبه بن غزوان رضي الله عنه وارضاه طلب ان يعفيه سيدنا عمر من عمله يعني خلاص يا سيدنا عمر مش مش عايز بقى اكمل يعني ابى عمر واعاده لا كمل يا عتبه وان شاء الله ربنا هيكرمك وتواصل الفتوحات ولكنه توفي في الطريق في منطقة اسمها بطن نخلة رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء عتبة بن غزوان ده لو ناخد بالنا في فتوح العراق كان سيدنا عمر بن الخطاب ويعني لو قلنا بقى التسلسل التاريخي بتاعه قبل فتح المدائن كان سيدنا عمر بن الخطاب أمر هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه سيدنا عتبه بن غزوان المازني كان امر انه يبني مدينه البصره في مكان حدده له سيدنا عمر يسمى ارض الهند لان الميناء الوحيد اللي بترسو فيه السفن القادمه من الهند لما وصل عتبه بن غزوان الى البصره كان في تجمع للفرس بحوالي 4000 تم ابادتهم جميعا وقتلهم سيدنا عتبه بن غزوان وبنى آه، البصره دي خلاص بقى مش هتبقى في مدد من الفرس هيجي بقى للفرس لا بناء مدينه البصره منع اي مدد يصل آه، من الفرس الى القوات المحاربه لل- آه، للمسلمين وبالنسبه كذلك لاسترجاع الابله في شهر صفر لما فرض سيدنا عتبه بن غزوان الحصار على الأبلة شهرا كاملا قعد شهر محاصرها كان بالأبلة 500 من خيرة المحاربين الفرس يطلق عليهم اسم الأساورة الأساورة تم النصر عليهم الحمد لله وتم تقتيلهم برضه قضى سيدنا عتبة بن غزوان على كل القوات الفارسية اللي كانت موجودة في الأبلة وفي منطقة الجنوب فده عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وأرضاه اللي الحمد لله استطاع أن هو يفك حصار آه، إخواننا في عملية طاووس بخطأ العلاء ابن الحضرمي